علم الحديث علم دقيق و... ولا يكاد يستقيم لصاحبه إلا مع إدمان الطلب وجودة النظر والهمة العالية في الوصول إلى الأسانيد التي هي روح هذا العلم الأسانيد هي روح العلم أنت ممكن تشتغل في حديث واحد عشرين ثلاثين صف وتطلع في الآخر بأن الحديث ضعيف يجي لك إسناد واحد فقط يضيع لك شغلك ده كله إسناد واحد يضيع لك شغلك الحديث انت حكمت عليه بالضعف يطلع صحيح حكمت عليه بالصحة يطلع ضعيف بإسناد واحد إذا كل ما تكون متبحرا في الوصول إلى الأسانيد كل ما يكون حكمك أضبط وحكمك أسد كل ما تهمل وتقتصر على 10 15 كتاب زي ما في بعض المدارس الحديثة ما يكاد يخرج عن الكتب التسعة ومستدرك الحاكم وابن حبان وابن خزيمة ويعني وإذا طلع فيها شوية يجيب البزار مثلا وأبو يعلى والكلام لا الكلام ده الشغل ده ما ينفعش في علم الحديث صح علم الحديث لازم كل جزء حديث إن شاء الله يكون ورقتين لكن في أسانيد وتستطيع الوصول إليه لابد أن تصل إليه وتعمل لنفسك فهارس واسعة وتعرف ازاي تصل الى الاسانيد في كتبك ودي لن تستقيم لك الا اذا بدأت في مطلع الشباب الاهتمام بمسائل الفهاد كنت زمان ايام ما كنت فقيرا لا لم يكن عندي مال فكنت بشتري الكتاب بالتي واللتي يعني كل حين ومن على ما اشتري كتاب على ما ادبر قرشين واشتري كتاب فما كنت اضع كتابا على الرف الا بعد ما فهرسه كان بيبقى عندي وقت فلما ربنا منه الفلوس كترت وبقيت بجيب الكتب اللي قد كده اهو صعب علي الامر افهرس ايه ولا ايه؟ ما انا عايز افهرس وعايز احقق وعايز ادرس اصول العلم وفي نفس الوقت انا راجل شغال باكل عيش برضه الشغل بتاعي بياخد له 10 12 ساعه في اليوم فلازم برضه ايه اعيد في نفسي وما اديش ايدي لحد يبقى اللي هيتفضل لك من اليوم 12 ساعه 12 ساعة منهم مثلا أربع ساعات نوم وصلاة مثلا وبتاع ونزول وفوق ساعتين يعني هيسفلت في النهار كله أربع ساعات أو خمس ساعات خمس ساعات دي مطلوب منهم إنك أنت تفهرس وإنك أنت تذاكر وإنك أنت تحقق طب دي توزنها إزاي؟ فعايزة بقى إنك أنت لازم تجور على حاجة من الحاجات الشغل مش هتعرف تدور عليه لان صاحب المحل يقول لك لا ورديتك من كذا لكذا مش هتعرف لكن الشغل ساعات بيهدى بيهدى كده ما يبقاش في زباين ضاغطين عليك في الشغل يبقى ممكن يصفالك من ال 12 ساعة ساعتين على مدار اليوم خمس دقايق ويجي لك زبون في الخمس دقايق دي اكون واخد معايا الكتاب اللي بفهرسه واخد معايا البطاقات اول ما الاقي المحل خف ومفيش زباين مثلا من فترة مثلا قبل العصر بساعة لحد بعد العصر بساعة الفترة دي ممكن تحصل منها نص ساعة مثلا يبقى تمسك البطاقات وتشتغل خلاص يجي الزبون تتبع له ثلاث دقايق تكون فهرست لك 10 15 حديث مثلا يبقى انت لازم لابد ان تجور على حاجه من الحاجات تجور على وقت نومك انا بدل ما انام اربع ساعات انام ثلاثه انام اثنين عشان عايز ساعتين عشان الفهارس دي وطبعا الفهارس مش بالبساطة اللي قد يتصورها بعض من لم يعاني مسألة الفهارس يعني مثلا لو عايزين نفهرس كتاب اي كتاب زي صحيح البخاري انت عايز حديث معين في البخاري هتجيبه ازاي وانت ما انتش حافظ البخاري فبتفهرس احاديث البخاري كل حديث بتكتبه في بطاقه تكتب الطرف الاولاني بتاعه انما الاعمال بالنيات وتكتب الجزء الصفر أو رقم الحديث هتشتغل أحاديث البخاري فوق السبع تلاف بالمكرر والحديث الواحد ممكن يتقطع لعشرين حديث هنخليها كل حديث في الطاقة ادي سبع تلاف بطاقة يبقى ده أول جهد تاني جهد تفصل الأحاديث على حروف كل أحاديث حرف الألف تحطها على جنب والبه على جنب والته على جنب لحد 28 حرف تمام يبقى ترتب الاحاديث الاول على 28 حرف 28 كومه كده وبعدين تقوم راجع الحرف الالف ما هو الالف ده في الف نون والف ب والف ت والف ذال والف زاي مش كده فانت عايز حديث في اوله ان واحاديث ان دي كتير قوي فانت لو ما رتبتش حرف الالف على 28 حرف هتدخ السبع دخات على ما تجيب الحديث اللي انت عايزه يبقى انا الاول برتب الاحاديث على 28 حرف وارجع ارتب كل حرف على 28 حرف يبقى هرجع لحرف الالف ارتبه الف الف الف ب الف ت الف س الف ج الف ي ب الف ب ب ب ت ب س ب ي تمام كده ت الف ت ب ت ت ت س ت ي خلاص جيم الف جيم ب جيم ت يعني ال 28 حرف هترتبهم على 28 حرف والكلام ده يدوي تمام كده بعد ما ترتب الحدوته دي كلها تقوم جايب كشكول وكاتبه ده كتاب واحد مشهور ده صحيح البخاري لو انت عايز تعمل الحدوته دي بقى في كتب شتى وانت راجل بقى مشتغل بالحديث ومشتغل بالاسناد وعايز تصل الى كل الاسانيد الموجوده في الكتب ممكن تقضي عمرك كله تفهرس وما تخلصش الكتب ولا لا جميل قوي هتفهرس لمين بقى للورثة ما انا عايز اشتغل وانا بفهرس ليه مش عشان انا اوصل للشغل وكل ما عاوز حديث اوصل له في الكتب دي ولا لا طيب قول لي بقى بعد الفهرسة الطويلة العريضة دي هتلحق تذاكر امتى وهتلحق تحقق امتى يبقى عناء معنى ولا لا عناء معنى عايز واحد همته في السماء والهمة دي مع الحب هم اللي يوصلوا طالب العلم سيبك من الطالب اللي يقول لك ده صعب ده كتير ده مفيش وقت اول ما يقول الصنة المشروخة دي ارميه ورا ظهره انما كل ما تقول له ده صعب يقول لك هوصل ان شاء الله ده مستحيل مفيش مستحيل ان شاء الله ماشي بهذا الامل وهذه الهمة ده بيوصل على طول اللي مهما تحطه قدامه من عقبات ما توقفوش فطالب العلم اول ما يستصعب اي حاجة دي بداية الفشل عنده فانا بقول اهو المشتغل بالحديث غير المشتغل بالفقه غير المشتغل بالتفسير غير المشتغل باي علم من العلوم اي علم من العلوم ممكن توصل فيه كتب اصول الفقه كلها مهما كثرت مع الهمة العالية والمحبة ممكن تحصلها وتلم نفسك وتقدر تطبق الاصول دي على الاحكام الجزئية الموجودة في الكتب تعرف ده حرام ليه وده مكروه ليه وليه ده حرام مش مكروه او العكس تقدر توصل الكلمات فالعلم محدود برضه وإن كان واسعا لكنه محدود لكن علم الحديث اللي رأس ماله الأسانيد اللي هي مش موجودة في كتاب واحد ولا في مئة ألف كتاب حد وكل الكلام ده مطلوب ان يكون تحت بصرك عشان تقدر تحكم ده تلمه ازاي ورأس مالك متناطر في الدنيا كلها فطالب الحديث على وجه الخصوص عايز همة عالية جدا جدا اول ما تنهي همته بالذات في اول الطلب تنزل لتحت دي مشكلة عليه في احكام هيبتدي يلخبط في الاحكام لنقص الماده الفعاله وهي الاسناد بالنسبه له فانا بقول هذا الكلام مش علشان اصعب عليك العلم او اخليك تحس ان العلم ده خلاص ما فيش فايده فيه لا بس انا اتمثل حديث كعب بن مالك اللي هو في غزوه تبوك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوه ور بغيرها الا في غزوه تبوك كان يقول هيروح يمين يقول رايحين شمال لان الحرب خدع مش هيقول رايحين يمين الا في غزوه تبوك لماذا خالف سنته الجاريه في اعلام الصحابه قال لك ايه لانهم استقبلوا مفازا طويلا وحرا شديدا وقله ماء وفي ذلك الوقت كان وقت الحصاد الناس جيوبها خاليه مش فلوس وخلاص بتنتظر وقت الحصاد عشان تبيع وجيوبها تتملي بالفلوس في الوقت اللي كانوا هيحصدوا فيه اللي ايه الثمار قال لك اطلع الغزوه يبقى فقر على فقر مفيش في جيبه فلوس وهيسيب الزرع يتلف وراه واللي عطل كعب بن مالك واخره ايه مساله الزرع دي كل شويه يروح يمسك المنجايه مثلا ولا اي حاجه يقول ده عايزه يوم كمان خلاص يبقى بكرة ان شاء الله وانا معايا حصان جيد وفرس بتاع هطلق له على الرابع هيوصل مثلا يروح بكرة يلاقي رياه عايزانا كمان ضحوية خلاص فضل يقول يوم في ضحوية في ضحية لحد ما وصل لتبوك وقاعد في المدينة فخلاص طبطه الشيطان قال له تروح فين ده انت لو راكب نفاس مش عارف توصله اقعد بقى وقول له انا اسف ولا اي حاجه واعتذر زي ما اعتذر الناس وبتاع فثبطه وقال ويا ليتني خرجت فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رايح تبوك ليه علشان التبوك 21 يوم ماشي على الرجلين وحر شديد مش قالوا لا ولا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حر قال لك في الحر وما حرش وبتاع والصحابه دول ما كانش بيهمهم حر اذا ده كانت جهنم الحمر في هذا الشهر ما كانش حد يحتمل الحر يبقى 21 يوم ماشيين في حر يشوي الابدان وكمان فلوسك سايبها وراك هتفسد وسفر طويل فده عايز همه فعلشان ما فيش واحد يقول ما عملناش حسابنا طب لو كنت قلت لنا طب مش عارف ايه قال لك بقى انا رايح تبوك في الشمال خالص علشان يستحضر الهمه لصعوبه ال- الغزو هذه المره فانا لما بقول لك علم الحديث وصعوبه علم الحديث وانه عايز همه عاليه ما اقصدش احرقك ولا ادهقك ولا اقول لك لا لكن الناس معادن اللي همته من صفيح هي اول ما النار تدخل فيه هتشويه وين اللي همته ذهب النار هتلمعه مش الناس معادن ها ففي واحد صفيح وفي واحد حديد وواحد فلز وفي واحد ذهب وواحد فضه وواحد قصدير كل الهمم على زي زي المعادن كده اللي همته ذهب تدخل عليها النار تزيده صلابة ولمعانا ولولا دخول الذهب في النار ما ساوى شيئا فانا بقول الكلام ده شحذا للهمم طالب اللي هو نفسه يبقى محدث ويخدم هذه الامه بالذات في هذه الايام العجاب اللي بداوا يقولوا البخاري في احاديث موضوعه ويجهروا بذلك انت بقى كنت بتدافع زمان عن الطبراني لا طبران ايه يا ابني لا خلاص ده الطبران ده احنا فناه من زمان خالص ده الميت الان البخاري او اللي عايزين يموتوه فالعمليه ما عادتش لعب فتخيل بقى لما اقعد اثبت لواحد ان الشمس طالعه تخيل لما اكون انا بضيع وقتي دلوقتي ان انا اقول له ان احنا بالليل قال بالليل ازاي يا عم النهار اهو يا عم دي لمبه مش النهار لا طالما منوره زي النهار يبقى احنا في النهار اثبت ان احنا بالليل تخيل بقى انا كنت ناوي انقله نقله تانية هنتكلم بقى في حاجات اخرى قمت راجع لورا تاني عشان اثبت له ان ده ليل مش نهار وانا مثلا ما اقصدش انا يعني انا راجل كفاءه المفروض ان انا هتصدر لتعليم الناس ما يجهلونه من الدين والذي يجهلونه من الدين الوف الجزئيات اللي ما كانش يعرفوه انا بعرفهم اياه بنفض عنه التراب والغبار عشان اعرف ان في حكم كذا وكذا وكذا اقوم ارجع على الاحكام الظاهره والاسطوانات الظاهره دي عشان اقعد اعلم في المتبلم ونقعد ننحف بعض في مساله كنا مق- فارغين منها تماما وخلصانين منها يبقى عطلنا ولا عطلناش عطلنا النهارده لو جاء واحد من المبتدعه مثلا وقال ان البخاري ده ما كانش موجود اثبت لي ان كان في واحد اسمه بخاري تقدر ترد عليه يعني انا لو قلت لك اثبت لي ان كان في بخاري يا ابني تقول لي ايه على طول سريع كده حد يقدر يثبت لي لما يقول اثبت لي ان في البخاري اقول له اثبت لي ان انت ابن ابوك انت فلان ابن فلان مين اللي عرفك ان انت ابن ابوك مش ممكن تكون ابن زنا ابن واحد تاني خالص كنت موجود يعني وعارف ان ده ابوك مثلا ما يعرفش يثبت ابدا ولو اتفلق نصين تمام يبقى الكلام ده معناه ايه معناه ان لازم يكون في دلائل عقليه اثبات ان البخاري كان موجود في دلائل نقليه ان هنقولها لكن ممكن يطعن في الدلائل النقليه انما الدلائل العقليه دي ما يعرفش يطعن فيها ما يعرفش يطعن فيها فالمكابر اللي زي ده هو ما تدخلوش من طريق النقل لانه هيطعن لك في النقل خلاص يبقى نجيب له حاجه ما يعرفش يطعن فيها يعني زي ما العلماء بيقولوا المعلوم من الدين بالضروره والمعلوم من العقل بالضروره المعلوم من الدين بالضروره منكره كافر تمام الصلاه فرض ولا لا واحد قال لك مش فرض ده يبقى كافر طيب المعلوم من العقل بالضرورة لو جحده أيكفر أم لا لا يكفر واحد ولا خمسة اللي هن أكبر لا واحد أكبر أنا حر هي طقت في دماغي واحد أكبر عايز إيه بقى طب لو واحد قال إن الواحد أكبر من الخمسة يكفر لا يكفر طب ده جحد لضرورة العقل أم لا كل خلق الله بالنقل المتواتر اللي هو في أعلى درجات التواتر كلهم بيقولوا خمسة أكبر من واحد فلو جاء واحد وطقت في دماغه وقال لك لا الواحد أكبر وأنا حر نقول له أنت مجنون بس مش كافر لكن الدلائل العقلية برغم أن جحدها ليس بكفر إلا أنه قبيح جدا ولا يقبله العقلاء يعني لو واحد طلع قال إن واحد أكبر من خمسة الدنيا كلها هترد عليه بكل اللغات هيتشتم بالانجليزي والفرنساوي واللويندي والعربي وكل حاجه وكله هيقول انت مجنون كل بلغته ومفيش حد هيوافق تمام كده لكن المعلوم من الدين بالضروره برغم ان جاحده كافر لكن ممكن تلاقي حد يدافع عنه يقول لك يحتمل ان يكون نشا في بيئه جاهله لا يعرفون المعلوم من الدين بالضروره يقول لك انا عايز تفصيل تمام كده فيبقى برغم هذا التفاوت في الكفر والايمان إلا أن مخالفة الدلائل العقلية في غاية القبح عند كل الناس مؤمنهم وكافرهم يبقى أنا لما أحب أناقش واحد مكابر زي ده هو أدخله بالدلائل النقلية ولا بالدلائل العقلية أدخله بالدلائل العقلية عشان أقسمه نصين تمام الدلائل العقلية دي لها كتب وعايزة فراسة لأن أنا متوقع أنا مش عارف خصمي اللي هيناقشني ده هيسلك لي أنهي طريق فمطلوب ابقى جاهز سلك لي طريق كده ابقى جاهز ما اقعدش افكر واقول يا الكتاب راح فين واقعد ادور في الكتاب السكات تودي فين تودي فين تودي فين يكون الحلقه خلصت لا لازم اتصرف على طول زي موسى عليه السلام بيناقش فرعون اه رب العالمين رب السماوات والارض ما بينهم بعد ما خلصوا الدليل العقليه وفرعون مش عارف يرد وعمال يخبط قال له لئن اتخذت الها غير لاجعلنك من المسجونين يا له يا السجن اذا فرعون غير لغه الحوار ما افضلش اقول له بقى في الحوار ما اقعدش اجيب له دلائل ما هو مش ام نقل له نقله تانية وهي ايه النقله الحسيه بقى اللي ما يعرفش يردها اذا كان كل ما اقول له كلام عاقل يقول ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كل ما اقول له كلام ما فيش حد يرده عمال يستعبط فيه خلاص يبقى ما عادش ينفع اتكلم خلاص أول ما قال له ليه اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين فأما غير قال له فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين دخلنا بقى في حدوتة تاني تمام وإبراهيم عليه السلام عمال يناقش النمرود والكلام ده وبتاع الكلام مش نافع خلاص أنا أحيي وأميت بقول ربي يحيي قال له أنا أحيي وأميت فما عادش ينفع يمشي لازم يجيب له حاجه توقفه فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب يحيي ويميت ماشي هجيب اتنين احكم عليهم بالاعدام وهم رايحين عشماء وبعلقهم اقول له نزل الولد ده عفوت عنه يبقى انا هذا اعدمته وهذا وهبته الحياه فانا احيي واميت طبعا ده لا احياء ولا اماته ولا حاجه لكن ممكن يلتبس على اذهان الجماهير ولا لا هيلتبس على ذهن الجماهير ويقعدوا يفكروا والناظر بقى لا ده مش احياء لا ده احياء لا ده مش اماته ده اماته عشان نخلص بقى من الحدوته دي نجيب حاجه ما يعرفش ينقلها طب الشمس طبعا انا تعرف تجيبها من هنا قام فاتح بقه خلاص فبهت الذي كفر يبقى انا كراجل بناظر بالدلائل العقليه لازم ادرس كتب الدلائل العقليه الحاجه الثانيه لازم اكون صاحب فراسه عاليه صاحب فراسه عاليه القطها على طول وممكن اقراه قبل ما يتكلم اقراه اعرف هيقول ايه يعني زمان اول ما اتخرجت من الثانويه العامه دخلت كليه الشرطه طبعا مش حد يعرف الموضوع ده كان زمان الضابط قد الدنيا ها المهم دخلنا في امتحان الايه في امتحان الهيئه دخلنا في امتحان الهيئه امتحان الهيئه ده اللي هو الفراسه والبديهه يبقى عندك فراسه وبديهه انا كان الامتحان بتاعي عد من 100 لواحد تنازلي ما تبلعش ريقك ما تتنفسش ما توقفش خلاص انا عديت من 101 ما دي ما كانش فيها مشكله اللي كان معايا الحقيقه قال له حاجه لو كانت قالت لي كنت وقفت بلمت ما عرفتش اجاوب بس الولد جاوب بمنتهى الذكاء والبديهه العاليه تفله دف على الارض وقال له انزل عوم قال له طب ابعد احسن اطرطش عليك خلاص ده ده خد عشرة بالعشرة تمام هي البديهة العالية زي كده بقى خلاص يعني ما توقفش يبقى ايه صاحب ايه صاحب بديهة عالية وقفش على طول تجيبها على طول تبقى عارف زي ما اقول لك تقراه لما يكون الانسان اللي بنظرك جاي كابر ونقش بالدلائل العقلية انت تعرف ازاي توقفه بالدلائل العقلية بعد ما توقفه تحرقه خالص تبتدي تجيب الدلائل النقلية التي تثبت ان البخاري كان موجود وان اي انسان في القرون الخوالي كان موجود وبنفس المنطق بتاعه انا اقدر اناقش يعني هو لما يقول زي مصطفى محمود مثلا لما انجز الشفاعه وقال لك البخاري ايه وبتاع الكلام لما يجي مثلا يقول ما كانش فيه بخاري اقول له طب كان فيه بقراط ابو الطب ايوه كان فيه اثبت اللي هيقوله هو كلامي انا فما من دليل يركبه لإثبات إن بقراط كان موجود هو نفس دليلي لإثبات إن البخاري كان موجود تمام كده يبقى إذا مسألة الدلائل العقلية الفرق بينه وبين الدلائل مسألة المعلوم من العقل بالضرورة جحده وإن لم يكن كفرا لكنه في غاية الكفر وسيشترك كل العقلاء في إنكار سواء كان كافرا أو كان إيه أو كان مؤمنا طب انت بقى كطالب حديث دارس وعارف ان الهجمات بدأت تستعر وتقوى على اصول الاسلام التي ما خطر ببالنا يوما من الايام ان يطعن عليها يبقى انت هترجع القهقرة مرة اخرى عشان تدافع عن البخاري بدل ما كنت هتدافع عن الطبراني يبقى سيب الطبراني خالص دلوقتي في حاله وهنرجع علشان نثبت ان البخاري احاديثه صحيحه طب تثبت ازاي لازم تكون متبحر وعندك دراسة وعندك ملكة شغل جد مش لعب كم من طلاب العلم عندنا الآن يستطيع أن يدافع عن صحيح البخاري بكل أسف أقل من الكبريت الأحمر وأنا أقول هذا وأنا حزين ومتأسف لأن طلبة العلم بالحديث ليسوا جادين في الطلب بيلعبوا طلبة اللي هم بيدرسوا حديث بيلعبوا ما بيدرسوش صح ما بيدرسوش بجديه متناهيه ساعات يرمي الحمل على الشيخ يقول لك ما انا عمال اروح للشيخ الشيخ يقول لي مش فاضي ويرمي الحمل على الشيخ يقول لو الشيخ فضالك كنت عملت كذا وكذا وكذا والشيخ بيعمل ايه بيفتح لك الابواب بيختصر لك الماده بيسدد فهمك لكن جهد الطالب هو اللي بيحرك الشيخ لما يجي واحد مثلا يجي لي انا مش هديله محاضره في الحديث الشاذ لكن ممكن اديها له لو سالني سؤال لكن انا ابتداء كده مش هقول له تعالى لما اقول لك شويه في الشارع خلاص اغلب الطلبه عايزني ادي محاضره لا لازم يدرس ويجتهد ويسال لا الشيخ مش فاضي ياخد اي حاجه متاحه ان شاء الله يكون دقيقتين بس يعرف يسال صح فانا ارجو يعني ان الكلام بتاعي ما يفتش في عدد الطالب اللي هو يعني لسه ناشئ في طلب الحديث وتصور المساله مغلقه لا الهمه العاليه مع الحب لهذا العلم مركبان يوصلان إلى الإتقان في هذا العلم الشريف أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي